في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله كل عام وانتم بخير ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم الله أكبر الله أكبر دي الكلمة اللي احنا عشنا فيها يعني معاها في موسم عشر ذي الحجة اللي فات عشنا مع كلمة الله أكبر إن ربنا أكبر من كل شيء الواحد حس يا جماعة إن مدام الله أكبر يبقى لازم الصالحين يبقوا كبار لازم نبقى كبار في علاقتنا بربنا في معاملتنا لربنا في إيماننا عشان كده هنبدأ سلسلة جديدة بعد سلسلة الشباب والصيف اللي عشنا فيها مع الشباب ومشاكل الشباب هنبدأ سلسلة تانية خالص يا جماعة هنعيش مع الكبار سلسلة للكبار فقط للي عايزين يبقوا كبار في علاقتهم بربنا للي عايزين يتربوا للي عايزين يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى للي عايزين يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى عشان كده يا اخواني في الله هنبدأ سلسلة قصص القرآن احسن القصص احسن قصص لان اللي قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى ربنا اصطفى اعظم الصالحين في التاريخ ونقل لنا القصص بتاعتهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا ازاي نوصل له يعني السلسله دي للي عايز يبقى بطل للي عايزه تبقى بطله للي عايز يوصل لربنا للي عايزه تكبر في طريق ربنا سبحانه وتعالى طيب عايز عايزين نعرف هنبدا بانهي قصه من القصص اول قصه هنبدا بيها يا اخوانا ان شاء الله باذن الله قصه توبه لان لازم البدايه تبقى توبه عشان ربنا يفتح علينا سبحانه وتعالى هنبدا بقصه توبه كعب بن مالك كعب بن مالك هو احنا اتكلمنا قبل كده في توبه كعب بس درس وعظ سريع لا المره دي مش كده قصه كعب يا جماعه المره دي باذن الله هنقف مع كلمه كلمه فيها رغم ان قصه توبه كعب حوالي خمس او ست صفحات فول سكاب كبيره طب هنقف مع كلمه كلمه ليه اول حاجه لان القصه بتاعه توبه كعب وعلى الثلاثه الذين خلفوا ربنا ذكرها في القران لولا انها قصه عظيمه ما كانش ربنا ذكرها في القران وخلدها اول حاجه لان القصه دي امل امل لكل لكل واحد عصى ربنا لكل واحدة وقعت في معصية ان مفيش ذنب ملوش مخرج ان اي ذنب مهما كان له مخرج الحاجة التانية دي قصة صدمة يعني ايه صدمة ان التوبة بتاعة كعب قصة توبته بتقول لنا ان الدين مش صلاة وصوم بس الرسول صلى الله عليه وسلم عاقب سيدنا كعب عقاب رهيب عشان تخلف عن نصر الدين ربنا مرة في غزوة تبوك يبقى الدين مش دقن ونقاب و... وبس الدين يا اخوانا نصر الدين ربنا دي خط احمر الحاجة التالتة اللي انا عايز ابدأ بالقصة عشانها باذن الله ان القصة دي قصة صدمة كهربائية يعني ايه يعني القصة دي بتقول لك خافي بتقول بتقول لك خاف بتقول لك انت ممكن تقع من ذنب انت عمرك ما تخيلت ان هو ممكن يوقع واحد زيك او واحده مثلا بالايمان اللي عندك خافوا من كل ذنب وخافوا من كل فتنه يا اللي نفسك تتوب القصه دي بتقول لك ازاي الانسان بيقع وليه وازاي الانسان يقوم وايه وازاي ربنا يقبل التوبه وازاي تعرف ان ربنا قبل توبتك القصه دي يا جماعه انا بعتبرها ماجستير ودكتوراه في اسباب الوقوع واسباب الثبات انا بعتبرها فعلا زي ما ناخد دلوقتي باذن الله ماجستير ودكتوراه في ازاي الانسان بيقع لان سيدنا كعب يعني عليه رضي الله عنه فعلا حكى القصه بطريقه ابداعيه وحكى كل تفاصيلها بحيث ان احنا نعرف ليه وقع وليه قام وليه رجع فاحنا عايزين نركز مع بعض لان احنا محتاجين القصه دي جدا جدا جدا يلا نبدا يلا ننطلق في القصه الاولى في سلسله احسن القصص باذن الله قصه توبه كعب بن مالك وعلى الثلاثه الذين خلفوا هنبدا بقصه ايه توبه كعب توبه مين كعب كعب ده صحابي هو الصحابه بيعصوا ربنا عشان يتوبوا هي دي مشكلتنا يا جماعه معظم الملتزمين والملتزمات عندهم احباط عشان النظره المثاليه للالتزام لانهم متصورين ان الالتزام معناه ان الانسان ما يعصيش ان الانسان ما يقعش ادي صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وعصى والقصه قصه توبته من هذه المعصيه يبقى اذا يا اخواني في الله النظره المثاليه للدين ان الدين معناه ان الانسان ما يقعش هو اللي معيشنا في احباط الفرق بين الطائع والعاصي مش ان الطائع ما بيعصيش ان الطائع لما بيعصي بيقوم ويتوب فهو ده الطائع هو ده التواب لله سبحانه وتعالى فالنظرة المثالية للطريق ان الانسان عشان يوصل بقى في الطريق الديني لازم بقى ما يضيعش قيام الليل ولا ليلة ولازم ما يقعش منه ورد ولا يوم ولازم جلسة الضحى ما تضيعش لا لازم يبقى عندنا نظرة واقعية مش نظرة مثالية في طريق الوصول النظرة المثالية هي سبب الإحباط قصة توبة كعب كعب كعب بن مالك ده كعب بن مالك يا جماعة بسبب 200 شعر قالهم قبيلة كاملة أسلمت قبيلة دوس كلها أسلمت مش بسبب جهد كعب في الدعوة بسبب فنان إسلامي سيدنا كعب بن مالك الشاعر كتب 200 شعر أسلموا بسببه بيقول قضينا من تهامة كل وطر وخيبر ثم أغمدنا السيوف جاهدنا وكافحنا وبعد كده عنا السيوف بقى تخاطبنا السيوف يا دوس بتكلمنا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا او ثقيفه السيوف بتاعتنا بتقول لنا لو طلعت مش هتسيبكم يا اهل دوس بسبب بتين الشعر دول دوس اترعبوا ودخلوا في الاسلام يعني ممكن انسان ياثر بسبب موهبه فنيه ربنا اداها له زي ما الداعيه بيأثر بسبب شغله في الدعوه يعني تخيلوا يا جماعه كعب ده هو يقع في معصيه يعني سيدنا كعب بعد كل اللي عمله يقع عشان كده انا عايز ابدا بهذه القصه العظيمه تعالوا نقرا كلمه كلمه من الكلمات اللي سيدنا كعب قالها وهو بيحكي قصه توبته قال كعب رضي الله عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك أنا عايزك تقف مع أول كلمة لم أتخلف يعني سيدنا كعب خمس صفحات فلوس كان بيحكي قصة تخلفه عن غزوة وأول كلمة بدأها أنا ما اتخلفتش لم أتخلف أنا حاسس من الكلمة دي إن في جرح عميق قوي جوه قلب سيدنا كعب مش قادر يسامح نفسه أو مش قادر الندم يروح من قلبه على إنه في يوم من الأيام تخلف فعارف اللي هو جواه جرح من حاجة فأول كلمة بيقولها لا أنا ما اتخلفتش لم أتخلف يا الكلمة دي أنت تقدر تقوليها انت تقدر تقولها في حد مننا يا جماعه مش يقدر يقولها عن نصر الدين ربنا في النوازل يقدر يقولها عن صلاه الجماعه يقدر يقولها عن صلاه الفجر لم اتخلف انا عمري ما سبت الدين عمري ما تخليت عن نصره الدين في مره من المرات كلمه جامده قوي عميقه قوي مين فينا يقدر يقول الكلمه دي لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط رحت في احد قدام 3000 مشرك رحت في خيبر قصاد المستوطنات اليهوديه رحت في الاحزاب قصاد 10000 مشرك من غطفان وقريش وصناديد العرب انا انا وقفت مع النبي في حنين قصاد 12000 مشرك بيرمونا بالسهام انا انا ما سبتش النبي عمري ما سبت النبي عليه الصلاه والسلام الا حاسس في كلمه الا ديت ب- ب- بالالم والندم قلب سيدنا كعب بينزف بالألم والندم إلا ياه لو كانت اتشالت إلا من السي في بتاع سيدنا كعب كان قابل ربنا ب- ب- بفرح شكله إيه إلا في غزوة تبوك المشكلة إن تبوك ده يا جماعة طلعت آخر غزوة ألم رهيب آخر غزوة يعني ما جاش بعدها غزوة يعوض حتى فيها الا الا بالتوبه طبعا تاب و- وربنا تاب عليه واثبت هذا في القران وزكاه في القران رضي الله عنه وارضاه غزوه تبوك حاجه صعبه انك ماشي مستمر طول عمرك وتقوم جاي واقع في النص حاجه مؤلمه قوي قوي قوي الاستمرار شرف اللي هيقدر يكمل للنهايه من غير ما يقع ده شرف كبير قوي لو كان كعب قال لم اتخلف عن رسول الله في غزوه غزاها قط بس وقال ان انا استمريت وعمري ما وقعت كانت بقت جمله تانية طب يعني سيدنا كعب عمره ما تخلف وجه في تبوك اللي كل الناس خرجت فيها اللي كل الجزيره العربيه خرجت فيها ويقوم متخلف اللي عمر ما ح- اللي في ناس عمرها ما جاهدت مع النبي عليه الصلاه والسلام وجت في تبوك وجاهدت يقوم يجي في دي يقع الكلام ده يعلمنا ثلاث حاجات يا جماعه الحاجه الاولانيه ما تطمنش سيدنا كعب اللي اتجرح 17 جرح في غزوه احد وثبت سيدنا كعب اللي استحمل المجاعة مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مستوطنات خيبر وثبت سيدنا كعب رضي الله عنه اللي بايع النبي في بيعة العقبة المكان اللي السعودية شالت الوقت سبعة مليون مليون متر مكعب صخر عشان يبان مكان بيعة العقبة اللي بقى اللي في مكان رمي الجمرات وثبت سيدنا كعب سيدنا كعب يجي بعد كده يقص ربنا ما تطمنش اوعى تعتمد على التاريخ بتاعك وان انت كنت وعملتي وعمل اوعى تطمن ادي كعب بن مالك وفي الاخر وقع اوعى تطمن الرساله الثانيه ما تتكبرش يعني ايه ما تتكبرش يعني يا اخوانا يعني تتوقع كده اللي شاهد الغزوات دي كلها مع النبي عليه الصلاه والسلام لو جه يقع هيقع بسبب ايه سيدنا كعب بيقول طابت الثمار والظلال الثمار البلح كان على النخل كده شكله حلو كعب بن مالك اللي عمل كل البطولات الجبارة دي في الآخر بسبب شوية ثمار على الشجر يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا عايز أقول لكم يا جماعة اوعى تس... آه الأخ فلان يقع بسبب بنت فلانة الأخت الطاهرة العفيفة الداعية إلى الله تقع بسبب فتنة شاب ولا ولا فتنة مش عارف صورة وحشة دخلت على اليوتيوب لقت مقطع مش عارف هو ممكن إنسان عالي يقع بسبب حاجة صغيرة هو ده الدين يا جماعة ما تتكبرش خاف من كل الفتن خافي على دينك احذر من كل الفتن ممكن انسان شايف نفسه عالي ويقع بسبب حاجه حدش يتخيل ان هو ممكن يقع منها اعترف بضعفك احذري من لحظات ضعفك ومن ان انت ليكي مداخل ممكن الشيطان يجيبك منها الحاجه الثالثه ما تحبطش يعني إيه ما تحبطش مهما اذنبت يعني يعني اللي احسن منك اذنب وقام وتاب يبقى لما تقعي قومي وتوبي اوعى تحبط مهما وقعت في ذنب من الذنوب فبيقول انا ما تخلفتش الا في غزوه تبوك غير اني تخلفت في غزوه بدر انا عايزكم تركزوا في كلام كعب بن مالك لان كل كلمه بيقولها فيها عمق شديد جدا الا في غزوه بدر ليه ولم يعاتب احدا تخلف عنها اصل النبي عليه الصلاه والسلام عملها اختياريه ما قالش لحد يطلع او ما يطلعش اللي عايز يجي يجي واللي عايز يقعد يقعد لم يعاتب احدا تخلف عنها يبقى عايز اقول لكم يا جماعه اشمعنى تبوك وبدر يبقى دول الغزوتين اللي فاتوا سيدنا كعب بن مالك تبوك وبدر اشمعنى الاثنين دول وراح في خيبر وراح في احد وراح في الخندق وراح اشمعنى تبوك وبدر يعني لازم نفكر يا اخوانا لازم تعرفوا الانسان لما بيقع بيقع ليه اصل بدر زي ما قال النبي اصلا ما قالش لحد اطلع وما تطلعش فما كانش في الزام ما كانش حد ممكن يفوت عليه في البيت او حد يقول له لازم تخرج وتبوك زي ما هيقول دلوقتي آه بيقول ولا يجمع المسلمين كتاب حافظ مفيش كتاب بيسجل مين خرج ومين خرجش ما كانش فيه الزام ما كانش فيه تشجيع يبقى دي مشكله مشكله الاخ اللي لو ما حدش فات عليه مش هينزل يروح الدرس اللي لو ما فيش واحده اصرت عليها مش هتنزل تحضر تحفيظ القران مشكله الاخ والاخت اللي مصمم على ان لازم يبقى في تشجيع اللي مصممه ان لازم يبقى في الزام ولو ما فيش الزام مش هتنطلق يبقى يا اخوانا دي نتعلم منها ايه الاراده الذاتيه لازم يكون عندك ذاتيه افرض ما فيش حد ذكرك تضيع دينك يروح افرض ما فيش حد صحاك الفجر افرض ما فيش حد قال لك تعالى الدرس افرض ما فيش حد قال لك تعالى ننزل الجوله افرض ما فيش حد قال لك تعالى نحضر درس العلم بتاع الفقه ولا العقيده ولا التفسير افرض يبقى انت تضيع يبقى الاراده الذاتيه لازم يكون عندك اراده ذاتيه يبقى دي قضيه خطيره جدا الغزوتين اللي سيدنا كعب وقع فيهم هم الغزوتين اللي ما كانش فيهم الزام رضي الله عنه وارضاه ولم يعاتب احدا تخلف عنها النبي عليه الصلاه والسلام ما عاتبش يعني ايه ما عاتبش يعني هو النبي بيعاتب الصحابي اللي تخلف ايوه يا جماعه كلمه خطيره جدا في اخوه لما بيجي يتجوز يروح ينقي اخت مثلا او بنت ويتجوزها وما يقولناش وبعد كده يا جماعه بعزمكم على فرحي يا ابني انت وسطنا لازم تستشيرنا لما تيجي تتجوز لازم تستشيرنا لما تيجي تشتغل لازم تستشيرنا لما تيجي تختار كليه لان قراراتك الدنيويه بتاثر علينا كلنا احنا لينا حق فيك احنا لينا حق نعاتبك مفيش حاجه اسمها وقت ما تحب تغيب تغيب وقت ما تحب تيجي تيجي احنا لينا حق نخاف عليك احنا اقرب ناس لبعض في الدنيا لازم تعرف كده ان يعني سبحان الله العظيم لازم تعرف يعني ايه ولم يعاتب لينا حق نعاتب بعض انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوه وربنا نصر النبي عليه الصلاه والسلام في بدر. طيب سيدنا كعب بقى بدا يتكلم على ان بيقول ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه، بيقول انا تخلفت صحيح عن بدر ولكن انا كنت في بيعه العقبه مع النبي عليه الصلاه والسلام، هو كعب بيحكي لمين؟ للتابعين مش للصحابه، للتابعين، طب كعب بيعمل ايه؟ كعب بيقول لهم انا مش وحش يا جماعه، انا انا انا جاهدت، انا عملت حاجات مع النبي عليه الصلاه والسلام، هو ده اللي بنسميه ايه؟ ضغط المجتمع. الوقت الشاب بيخاف يلتزم احسن الشله بتاعته تتريق عليه بعد ما يلتزم فضغط المجتمع بيدفع الناس لعدم الالتزام زمان كان ضغط المجتمع بيدفع الناس للالتزام يعني ايه برضه يعني سيدنا كعب حاسس ان كل التابعين وكل اللي باقي من الصحابه بالنسبه لهم التخلف عن غزوه دي كارثه دي بالنسبه لهم دي مصيبه فسيدنا كعب بيفهمهم انا مش تخلفت في كل حاجه ده هي مره ضغط الواقع يعني زمان كنا بنتكلم عن توبه شاب عادي شاب عادي بيلبس عادي بيتكلم مع البنات عادي الوقت احنا عايزين نتكلم عن اخ عادي قصه اخ عادي من النوع العادي اللي ما بيصليش الفجر كل يوم بيروح عليه عادي واللي لما بيدخل على الفيس ويتابع الاخبار يتفرج على الكاسيات العاريات اللي بيدوا الاخبار ويسمع الاغاني عادي وهي منتقبه بس large عادي وماشيه متكحله و- والعبايه مطرزه وضيقه عادي وممكن حد يكلمها على الفيس على الخاص والعام عادي قضيه يا جماعه قضيه ان الوقت مفيش ضغط واقع ناحيه الالتزام لان الالتزام الوقت افراد مش مجتمع طيب بيكلم سيدنا كعب بيقول كان من خبري بدا يحكي القصه بقى ركزوا بقى في كلام سيدنا كعب لانه كلام اغلى من الذهب بيقول كان من خبري اني لم اكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه بيقول أنا عمري ما كنت في حالة من القوة وفي حالة من اليسر في الظروف الدنيوية زي اليوم اللي أنا اتخلفت عن النبي عليه الصلاة والسلام يا تلاقوا على العربيات مكتوب كده وعلى التكاتك التقدير خسرنا كتير الكلمة دي غلط الكلمة الصح التبرير خسرنا كتير التبرير ان كل واحد بيبرر لنفسه عشان كده ايه الفرق بيننا وبين الصحابة شوفوا بيقول ايه بيقول لهم انا كنت في احسن حالاتي يوم ما تخلفت مش بيبرر لنفسه واحد صادق ليه دايما اللي عايز يصلح بيبقى صادق فالصحابة كانوا صادقين يدخل واحد على النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا ائذن لي في الزنا يا رسول الله قال له هو بيعمل ايه هو مش قضيه انه عايز يزني قضيه انه صادق انا يا رسول الله الاحساس ده جوايا اعمل ايه اعالجه ازاي في نافقه حنظله يقف في نص الشارع ويبكي قال لا هو عنده احساس صادق بيعترف باللي جواه مش بيترسم الانسان اللي صادق وبيعبر عن اللي جواه عن مشاكله ده انسان قضيته نظر الله ليه مش نظر الناس ليه قضيته انه يوصل لربنا سبحانه وتعالى فبيقول انا انا انا انا ما كانش لي اي عذر والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط كنت عندي جمالين من اللي بيشيلوا الاحمال انا ما كنتش عندي مشكله ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما كان بيقول أبدا هو رايح فين المرة دي بقى حتى كانت تلك الغزوة النبي قال للناس كلها احنا طالعين نقاتل الروم في تبوك ليه لأن زي ما كعب بيقول غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد كانت الدنيا حر نار واستقبل سفرا بعيدا سبع عز الصيف وسفر بعيد 750 كيلو رايح و750 كيلو راجع ومفازا المفازة الصحراء المهلكة اللي الداخل مفقود والخارج مولود طب سموها العرب مفازة ليه تيمنا ان ان شاء الله هينجوا لو دخلوا فيها هيفوزوا بالنجاة لو دخلوا فيها فمش اي صحراء صحراء مرعبة اي حد بيهلك فيها وعدوا كثيرا رايحين نقاتل القوة الاولى العظمى في العالم وذلك حين طابت الثمار والظلال وخلاص وقت قطاف المحصول يا رسول الله لو استنيت شهر واحد عليه الصلاه والسلام كان كل الصحابه جانوا المحصول وخلاص وطلعنا ومعانا فلوس كتير طب الفلوس اللي هنصرف منها طول السنه المحصول هو اللي بيعمله كعب ده اسمه يا جماعه اسمه تصعيب الطاعه اسمه ان المهمه صعبه فيفضل طب هعمل ايه في كذا طب وكذا طب الحر طب لو انا ما الحر استحملته طب الطريق طب وهنعمل ايه في الصحراء المهلكه اللي ما فيش فيها ميه دي طب و- طب ولو كل ده عدينا هنروح للروم نقاتلهم ازاي طب والثمار اللي على الشجر اللي بيعمله كعب ده اسمه تصعيب المهمه ان الانسان يقعد يصعب على نفسه الطاعه الحل في ال... في ان ان كعب كان يطلع ايه فلا اقتحم العقبة انه ما يفكرش ما يحسبهاش في حاجات لو انت حسبتها فيها مش هتقدر مش هتقدر انك انت فالاقتحام هو القاء النفس بلا روية من غير ما تفكر زي قرار الالتزام بالنسبة لشاب مثلا متعلق بالمعصية لو قعد يحسبها طب هعمل ايه طب واسيب إز- يا ابني ارمي نفسك في كنف الله سبحانه وتعالى ما تترددش يبقى حلها انه كان ياخد قرار ياخد قرار التاخر في اخذ القرار بيأخر قد ايه هنشوف الوقت بيأخر قد ايه بيقول والمس... انا الوقت همتحنكم امتحان الوقت يا جماعه الوقت دقيقتين بالظبط ان شاء الله وهمتحنكم كلكم امتحان ايه هو هقول لكم خرجولي من قصه كعب اللي انا حكيتها دي اسباب الوقوع اعملوا لي ماجستير ودكتوراه في الحاجات اللي بتوقع اي انسان حاجه خطيره زي ما هنشوف الوقت بيقول والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير المسلمين كتير قوي كنت مدي ميعاد ل- خمسه من اخوان يعني اللي ب- بيشتغلوا في الدعوه وكده كنت مديهم ميعاد معين فما جاش منهم غير واحد في الميعاد ده كنا هنعمل حاجه في الدعوه يعني فافتكرت كلمه والمسلمون يومئذ كثير احيانا الواحد لما بيحس ان له بدائل كتير بيريح خلاص بقى الدين مش محتاجني المسلمين كتير زي مثلا 20 اخ نازلين جوله وانا انزل اعمل ايه زياده يعني ما خلاص اللي نازلين كتير انت مش نازل لانك لانك آه، الدين محتاجك انت نازل لان انت اللي محتاج الدين انت نازل لانها جنه ونار اوعى تفكر بالطريقه دي كان في ثلاثه مرسلين وحبيب النجار صمم انه ينزل ويشتغل في الدعوه طب في ثلاثه مرسلين في شيوخ كبار في البلد انت لازم تشتغل برضه فبيقول والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير مصيبه انك انت تحس انك مش هتشتغل للدين غير لان الدين محتاجك انت محتاج ده جنه ونار ولا يجمعهم كتاب حافظ دي مشكله بقى انك تحس ان ما حدش واخد باله منك بالذات لو انت من النوع اللي ما يتشكش فيك مين اللي هتخيل ان كعب بن مالك قاعد دلوقتي بيشرب ميه بارده وبيشرب عصير وقاعد مع زوجته بيتكلموا بيضحكوا والنبي والنبي عليه الصلاه والسلام في صحراء تبوك مين اللي هيتخيل ده ما حدش يتخيل ففي واحد بيعيش على السمعه يعني ايه حدش يتخيل ان انا بفكر في الموضوع الفلاني او ان انا وقعت في المعصيه الفلانيه طب وربنا وربنا وفي ناس لازم تشجيع لازم الزام فبيقول ما فيش كتاب حافظ فما من رجل يريد ان يتغيب الا ظن ان سيخفى ايه الا ظن ان سيخفى له قضيه خطيره قوي يا جماعه قضيه ان ان يعني سيدنا كعب بيوصف بالتفاصيل دي ليه عشان يقول لنا خدوا بالكم يا جماعه ايه اللي وقعني عشان تاخدوا بالكم ازاي ما تقعوش بعد كده رضي الله عنه وارضاه كانت غزوه صعبه قوي يا اخوانا عشان كده ربنا سماها ساعه العسره العسره ديت زي مثلا ولاده متعسره الدنيا مقفله الواد مش مش مش عارف ينزل زي بالظبط كده هذا يوم عسر يوم القيامه الدنيا مقفله مفيش مك- مهرب مفيش مكان الواحد يهرب ليه يبقى غزوة العسرة ال- ال- ال- الحر رهيب الطريق رهيب العدو رهيب ال- الحاجة كان فعلا الفقر رهيب يعني لدرجة ان يعني في سبعة من البكائين اللي هم راحوا للنبي يبكوا مفيش فلوس يركبوا ويجيبوا ظهر يركبوا عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام السبعة دول عرفوا يجيبوا بعير واحد بس بعير كانوا كل واحد منهم بيمشي 6 كيلو ويركب كيلو يعني تخيلوا كده لو قلت لكم تعالوا نسافر من مصر لاسكندريه هتمشي 6 كيلو على رجليك وهتركب كيلو بعد كده تمشي 6 كيلو وتركب كيلو ازاي ده طب ما بالك بقى من المدينه لتبوك حاجه رهيبه وجهد جبار فعلا يا اخوانا يعني الصحابه يعني تعبوا جدا عشان يوصلوا للي وصلوا ليه دي فكعب بن مالك بيقول ايه فطفقت اخده هو لسه بيوصف بقى ايه إيه نفسيته وخواطره قبل الغزوة فاتفقت اخده كل يوم اخرج الصبح لكي اتجهز معهم عشان اشتري بقى الحاجة بتاعتي و- والسيف و... فارجع ولم اقضي شيئا انا مش عارف ليه حاولت ان انا انزل وبقيت انزل وارجع ما عملتش حاجة طب انا ما عملتش فاقول في نفسي انا قادر على ذلك ان شئت ادي مدخل خطير التسويف انا اقدر انزل جولات لو عايز انا اقدر ادخل على اليوتيوب وما اقعش في اي معصيه ولا ابص على المقاطع الوحشه انا قادر على ذلك ان شئت انا اقدر احفظ قران لما أح- انا اقدر اقوم الليل لما احب انا لو عايزين نختم انا اقدر اطلب العلم انا قادر على ذلك ان شئت التسويف انك مش راضي تواجه نفسك مش راضي تعمل انتفاضه ايمانيه وتاخد قرار وتعزمي على نفسك انك لازم تقف معاها ولازم تاخدي قرار ولازم تبدا حالا فالانسان عايز يسوي في البدايه وعايز يسوي في القرار العملي انا قادر على ذلك ان شئت ها جمعوا معايا انا قلت لكم لحد دلوقتي يجي خمس او ست اسباب لان سيدنا كعب يقع في الاخر فلم يزل يتمادى به حتى اشتد بالناس الجد خلاص ده لسه يوم والنبي عليه الصلاه والسلام يدي اه، اشاره ال- ال- البدء والناس تنطلق فقلت اتجهز بعده بيوم او يومين يعني زمان مش راكبين صواريخ يعني يوم يومين هيكون النبي عليه الصلاه والسلام لسه هركب الفرس واجري هلحقهم في ساعتين ثم فرجعت فغدوت بعد ان فصلوا لاتجهز النبي خلاص طلع قمت تاني يوم قلت لا يلا بقى لازم اجهز بقى وخد نفسك بالعزم يا كعب نزلت فرجعت ولم اقضي شيئا الله تاني محاوله ما نجحتش الله بيقول ثم غدوت ثم رجعت ثالث محاولة ثلاث محاولات لحد دلوقتي فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو كلمة تفارط الغزو دي يعني ايه راحت خلاص اتفرط خلاص راحت عارف يقول لك هربت مني يعني ايه تفارط فرطت مني بقى خلاص تفارط الغزو راحت بقى ف- 10 15 يوم وانتهت اهو ده السبب اخطر سبب الاحباط انك انت توصل لمرحله خلاص ما عادش ينفع راحت خلاص من اخطر اسباب الوقوع الاحباط ان الانسان يظن ان ما عادش في وقت زي ما ناخد دلوقتي ان مهما اتاخرت قوم هتلحق باذن الله سبحانه وتعالى وهممت ان ارتحل فادركهم رابع محاوله غير ناجحه من سيدنا كعب ان بعد ما خلاص بقى راحت وقال خلاص فات 15 20 يوم ما عادش ينفع فبيقول له رجعت تاني قلت ايه طب ادركهم وليتني فعلت يا ريتني عم شوفوا الندم يا ليتني فعلت في الدنيا هنتوب انما يا ليتني فعلت في الاخره هنلحقها ازاي اربع مرات يحاول انه يجهز وما ينفعش هو ايه يا جماعه في ايه هو سيدنا كعب كان عايز ولا مش عاوز كان عاوز هو سيدنا كعب كان ناوي ولا مش ناوي كان ناوي هو سيدنا كعب كان فعلا صادق ولا مش صادق كان صادق امال الكارثه دي حصلت ليه امال تخلف ليه امال ما قدرش ليه اهو ده بقى ماجستير ودكتوراه في اسباب الوقوع هنطلعها الوقت باذن الله سبحانه وتعالى من قصة سيدنا كعب ليه سيدنا كعب وقع ده دي تكتبيها بمية الدهب كده طول عمرك وتفضل حاططها قدامك وتفضل معتبر بيها ها عدوا معايا ها سمعكم بقلبي يا جماعة اول سبب من اسباب وقوع سيدنا كعب ايه ايوه التسويف صح التسويف انا قادر على ذلك ان شئت ان هو ادى فرصة لنفسه يا اخوانا إيه، النفس دي عامله زي ايه عارفين اللي بيحب واحده وهي مش حباه فاول ما تقول له طب انا موافقه اتجوزك يا عم انزل كت في الزبون ومضيه انزل هات المأذون تعالى بسرعه اول ما نفسك تطوعك على العمل الصعب خد قرار وابدا فورا الزمها انما سيدنا كعب ادى فرصه لنفسه انها تبدا تهرب طب شوف الثمار طب الطريق طويل طيب طيب لحد ما الحل كان ايه اخذ قرار الحل انتفاضة إيمانية الحل إنه كان يقف مع نفسه قرار صح تاخده يرفعك السماء وقرار ما قدرتش تاخده ينزلك الأرض زي ما هنشوف دلوقتي الحل كان إنه ينتفض ويقف ويلزم نفسه وما يسوفش ويبدأ فورا يبقى التسويف والحذر من النفس إن نفسك هتبدأ تسحبك مش هتواجهك هتاخدك واحدة واحدة لحد ما تلاقي نفسك حطش قادر طيب السبب الثاني السبب الثاني الإحباط لما قال حتى تفرط الغزو نفسه راحت خلاص ضاعت السبب الثاني الاحباط وهتحبط قدامك فرصه انك ترجع طيب السبب الثالث السبب الثالث يا جماعه الاستكانه للماضي ان في ناس حاسه انها عملت حاجات قويه في الدين فبيبدا بقى يريح عارفين عشان كده في ملتزمين كتير يقولوا انا بعد رمضان بقع ليه انا بعد 10 ذي الحجه بعمل معصيه كبيره ليه انا برجع من العمره المفروض انطلق لقدام اقع ليه لانك ريحت لانك ارتكنت على العمل اللي انت عملته عشان كده يا اخوانا معلومه يعني يعني لازم ناخد بالنا منها الالتزام عامل زي الانسان بيشيخ وبيهرم وبيشيب يعني تلاقيه ملتزم او ملتزمه بقاله 20 سنه ولسه بنقابها ولسه بالتزامه ولسه في صوت الجماعه بس هو شاب يعني ايه شاب جدد شباب التزامك جدد شباب التزامك بعمره تروح كده وتنام على البلاط في الحرم كده وتستحمل يا رب اللهم ارزقنا يا ارحم الراحمين وافتح لنا ابواب الحرمين يا رب اللهم امين يا رب جدد شبابك جدد شبابك بركعتين قبل الفجر تصرخ لربنا فيهم وتدعي وتتضرع التضرع ده بيجدد شباب اليقين في قلبك جدد شبابك بسفرية لشيخ من الشيوخ تروح تحضر له درس وتسافر جدد شبابك خليك دايما شباب جدد شبابك بجولة جددي شبابك بجولة تنزلي تكلمي البنات المتبرجة في الشارع جدد شبابك جدد شباب التزامك ودينك واوعى تشيخ جوه الدين طيب من اسباب وقوع كعب ايه ان هو ال- الظن ان د- مش هتشتغل للدين الا لو الدين محتاجك انت محتاج انه قال والمسلمون يومئذ كثير من اسباب وقوع سيدنا كعب ايه حته الشخصيه اللي محتاجه الزام عشان تتحرك انا مش بقول سيدنا كعب كده انا بستفيد علينا احنا الشخصيه اللي لو ما فيش تشجيع ما تتحركش لو ما فيش صاحبك ال ال ال الجذاب اللي شخصيته قويه لو مش ما قالكش تعالى ما انتش نازل لا لازم يكون عندك اراده ذاتيه يبقى ده من اسباب الوقوع طيب من اسباب الوقوع ايه تاني ها انك انت ايه تاني من اسباب الوقوع يا جماعه انك تحس ان مفيش رقابه عليك وانك انت اللي حواليك محسنين الظن بيك فمفيش حد حاسس بيك تقوم ايه بقى خلاص تظن انها هتعدي وهتخفى طب على البشر طب ربنا سبحانه وتعالى يبقى اذا ليه سيدنا كعب وقع بيقول بقى فلم يقدر لي ذلك ربنا ما قدرش طبعا الكلمه دي بعض العلماء علق عليها ان القدر لا يحتج بيه في المعصيه القدر يحتج بيه في ان حصل مصيبه ربنا يعافينا حصل ابتلاء انما معصيه ما تحتاجش معصيه عشان كده لما واحد راح لسيدنا عمر حرامي فسيدنا عمر مسكه فسيدنا عمر جاي يقطع ايده قال له انما سرقت بقدر الله سيدنا عمر قال له وساقطع يدك بقدر الله مش حاجه اسمها انك تحتج بالقدر في المعصيه آه ان يعني يعني تتوب لربنا يعني فقال لك القدر يحتج به في المصائب وليس في المعائب كلمة ابن تيمية رحمه الله فكنت إذا خرجت في الناس بيتكلم بقى خلاص راحت بقى خلاص راحت يعني كع- سيدنا كعب رسميا دلوقتي خلاص راحت الغزو منه الواحد بيبقى عايز يا جماعة في, الغ... في, ال- في القصة وبيقراها عايز يمد إيده ويقول له ابوس ايدك يعني مش سيدنا كعب انا بتكلم علينا انا دلوقتي كل تعليقات يا جماعه علينا احسن تفتكروا ان انا بتكلم على سيدنا كعب الصحابي العظيم انا باخد الحاجات وبتكلم بلغتنا احنا على نقصنا احنا ومشاكلنا انما سيدنا كعب مربي عظيم وصحابي عظيم الواحد حاسس كده ايه لما بيشوف اخ مثلا هيقع و... و- يعني عايز تقول له ابوس ايدك انت مش عارف الثمن اللي هتدفعه لو انت ما تجهزتش لو انت ما خدتش نفسك بالعزم ونزلت ولكن مين اللي بيدرك يا جماعه يعني في ناس يعني لازم يدفع الثمن عشان بعد كده يتحصن ضد هذه المعصيه بيقول لك فكنت اذا خرجت في الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم خلاص النبي بقى راح فطفت فيهم سيدنا كعب كان يخرج يقعد يلف في الشوارع يخرج يلف ليه احزنني اني لا ارى الا رجلا مغموصا عليه في النفاق سيدنا كعب قعد يلف يدور يشوف حد من م- متخيل مثلا انه يشوف ابو بكر مثلا او يشوف عمر يعني ما- مستني انه يشوف حد كويس يقول اهو واحد كويس وما خرجش واحد وقع زيي فيقول لك ما لاقيش غير ناس مغموصين في النفاق مشهورين في المدينه كلها ان دول ائمه النفاق ايه ده يا جماعه يعني ممكن قرار واحد ما يتخدش ممكن حاجه واحده غلط تنزل الانسان للدرجه دي بعد ما انت داعيه وبتكلم الناس وبتنزل جولات تلاقي نفسك قاعد على القهوه مع شباب بيشربوا مخدرات وقاعد وسطهم وتلاقي اصحابك القدام عاملين جوله في الشارع تبص لهم كده انا كنت مع دول انا ايه اللي جابني مع دول انا وقعت للدرجه ديت طبعا سيدنا كعب بيبص لهم ويتذكر قول الله واذا النفوس زوجت انا ممكن احشر مع الناس دي كلمه النبي عليه الصلاه والسلام ينام الرجل النوم أن يغفل الغفلة شوية كده طب بعد الامتحانات أبقى فوق إن شاء الله ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه يصحى من الغفلة يلاقي نفسه خلاص إيمان امبارح ما عادش جواه عزيمة امبارح ما عادتش عنده حماس امبارح ما عادش موجود يلاقي نفسه اتغير خلاص ما عادش هو بتاع امبارح حاسب احسن تتغير من جوه حاسب اوعي تغفلي اوعي تنامي قرار واحد مش صح او قرار واحد صح سيدنا كعب ما خدوش شوفوا نزل لفين وهنشوف في اخر القصه باذن الله سيدنا كعب بقى لما تاب طلع لفين يعني ذنب يضيعك وتوبه ترفعك سيدنا كعب بيقول ما شافش غير واحد مغموس في النفاق او رجل ممن عذر الله من الضعفاء واحد رجله مقطوعه واحد اعمى وحد مسنده يعني انا يا ربي انا انا ايه اللي قعدني ايه اللي وصلني للي انا فيه ده الوقت يا ربي ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك كعب طبعا ايه لما رجع الصحابه قعد يسال بقى لما ربنا تاب عليه وكلموه مره تانية بدا يسال فهو النبي سال عني طب سال امتى طب قال ايه فقال النبي عليه السلام وهو جالس في القوم بتبوك بعد ما النبي وصل بقى خالص قاعد كده فبيقول للصحابه ما فعل كعب هو كعب بن مالك فين النبي وسط 30000 واحد فاكر كعب وسط 30 ألف صحابي فاكر صحابي حريص عليكم يا سلام على حنانك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام معلم الدنيا كلها الحنان عليه الصلاة والسلام فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه البرداه اللي هو اللبس الشيك اللي هو لابسه والنظر في عطفيه الناحيتين يعني اللبس الجميل اللي هو لابسه الوانه يا رسول الله يعني كعب بن مالك مطرف يا رسول الله كعب بن مالك مش بتاع غزوة تبوك والمواقف الصعبة دي يا رسول الله في ناس عايزة دين مكيف في ناس مش هتستحمل انها تضحي عشان الدين بال بال في الحر والبهدله في ناس يا اما المهمه سهله ايه ده اوعى لما تنطلق تبص للي ما انطلقش زيك باحتقار يعني كعب بن مالك يعني كعب بن مالك فعلا في الدين اقوى من الصحابي اللي, اللي انتقدوا ده اهو يعني ممكن الاخ اللي وقع الوقت او الاخت اللي وقع الوقت دي دي احسن منك اصلا فعلا حقيقه يعني وممكن تبقى بعد كده احسن منك وتبقى تبقى احسن منك يا جماعه لما حد ينطلق ما يفرمش اللي واقع ما يبصش باحتقار للي واقف يرحمه رفقا بال- بالعصاة شوية رفقا بالإنسان في فترة فتوره مش تعرف بقى إن أخوك في فطور تفضل بقى إيه آه عامل زي اللي بي- بيعمل محشي قاعد ت- تنخور في نفسيته لا يا إخوانا الموضوع مش كده فقال معاذ بن جبل طبعا بقى إمام العلماء رضي الله عنه وارضاه بئس ما قلت الله انك تدافع عن اخوك ان احنا ندافع عن بعض ان احنا نسند بعض في في ظهر بعض نبقى سند لبعض ان الشيطان ينزغ بينكم يعني ايه ينزغ النزغ ده الطعن السريع واحد قام غاتت واحد بمطوه بركه في الارض الشيطان بيطعن فينا جوه بعض الشيطان يجي لك يقعد يقول لك شوفي فلانه دي ده بتكرهك شفت قالت كلمه ايه اوعى تصدقني شفت فلان ده ده اصلا مش بيحبك ده الشيطان قاعد أصلا ينزغ مضارع مستمر الشيطان ما بيبطلش يوقع بينا فالحل ان احنا ان احنا نفضل برضو مستمرين على الطاعه عشان كده ربنا قال قبلها كل عبادي يقولوا التي هي احسن الكلام اللي يثبت حسن النيه يقوله مضارع مستمر الشيطان شغال في هدمنا عند بعض احنا نفضل مستمرين ان احنا ناكد لبعض حسن نيتنا تجاه بعض بئس ما قلت اوعى يا عم لما تنطلق تحتقر اللي واقف يا اخوانا الرحمه الرحمه بالناس والله يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ما علمنا عليه الا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سكت يعني ايه هتبان هتبان والنبي برضه رحيم بكعب لو قال كلمه صعبه في كعب يعني ممكن نفسيك كعب تدمر مدى الحياه فالنبي يعني عارف ان المربي يعني وطبعا ده النبي بقى كمان عليه الصلاه والسلام بيبقى كلامه يعني كبير في صدر الايه الطالب قال كعب بن مالك آه فبينما هم كذلك والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد اذا برجل ياتي واحد جاي بيجري والنبي وصل تبوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه كن ابا خيثمه ده يا رسول الله انت وصلت تبوك خلاص يا رسول الله ده انت بقالك 750 كيلو ابو خيثمه مين يا رسول الله لا يمكن حد يكون بني ادم من المدينه جاي الطريق ده لوحده يا رسول الله ابو خيثمه فين هو في ده, ده الطريق ده 30000 صحابي ايدهم في ايد بعض مرعوبين ان هم يخطوه مع بعض واحد هيقطعه لوحده اتاخر عنك وياخد قرار فجاه ان لازم الحق النبي يقوم رامي نفسه فلا اقتحم العقبه ويجري لا يمكن يا رسول الله ده بالتاكيد واحد من قبيله جنب تبوك ولا حاجه فإذا به أبو خيثمة سيدنا كعب يا جماعة اشمعنى أبو خيثمة اللي حاجة قصته هو بيحكي قصة توبته هو يعني اشمعنى أبو خيثمة ده 30 ألف واحد نقى منهم أبو خيثمة ليه لأن أبو خيثمة عمل الحاجة اللي كعب كان يتمنى أنه يعملها أبو خيثمة عمل زي كعب بالظبط اتأخر خالص في الغزوة لحد ما فات فات 10 أيام 15 يوم 20 يوم اتأخر خلاص حتى تفارط الغزو كعب لما لقى الموضوع راح قال خلاص راحت ابو خيثمه انتفض رجع بيته مره كده بعد 10 15 يوم لقى مراته بقى متزوقه له وفرشه له البيت واكل سخن وميه ساقعه فوقف بره البيت كده ارتجف قلبه قلبه اترعش انا في هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح في الشمس والريح وال... والبهدله فمراته قالت له طب ادخل بس ادخل قال لها والله لا ادخل والله ما انا داخل الفرق بين كعب وبين ابو خيثمه هي كلمه لا والله لا ادخل كعب قال انا قادر على ذلك ان شئت انا ممكن ادخل واريح شويه واقوم الحق النبي اللي هينزل مش هيرجع ابو خيثمه قال والله لا ادخل هات يلا الجهاز بتاعي حضري لي شنطه السفر بتاعتي والزاد بتاع الاكل بتاعي وانطلق وطار عشان كده كعب قلبه اتفرم من الالم وهو بيتكلم عن ابو خيثمه بالذات ليه ابو خيثمه ما قالش راحت عشان كده ابو خيثمه يعني ذهول يا جماعه انا مذهول من ابو خيثمه مذهول يعني سلسله الاسطوره بتاعت فجر الجمعه انا عايز اعمل فيها درس عن ابو خيثمه عشان الموقف ده بس صحراء 750 كيلو طريق مرعب وقال هقطعه لوحدي مش هتراجع طب ازاي فاتت خلاص مفيش حاجه اسمها فاتت لو مت في الطريق طب ازاي طب يعني واحد عدى عليه شهر لوحده كام شهر كام الطريق لتبوك شهر شهر بيجري لوحده بيبات لوحده بي بي بي بي بي, بي. عايش لوحده لو عطش طب ده, ده الصحابه هم 30000 حصل معطشه مجاعه في الاكل وحصل انتهاء للميه كانوا هيموتوا فيها وحصل ريح مهلكه طب ده عمل ايه لوحده ده ربنا معاك ربنا معاك لو انت عايز توصل له هذا صراط عليا مستقيم عليا اللي عايز يوصل لي مش هسيبه ده ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه عشان كده سيدنا كعب كان متاثر قوي بابو خيثمه الفرق بين ابو خيثمه وكعب ايه ان كعب احبط ابو خيثمه ما احبطش قام وحاول ان كعب قال انا قادر على ذلك ان شئت طب ادخل وابقى جاهز ابو خيثمه قال والله لا ادخل هو ده الفارق الكبير ما بين الاثنين ويجرى ابو خيثمه في بطوله نادره في التاريخ يعني ما اعتقدش ان في حد في تاريخ البشريه قدر يعمل كده 750 كيلو للنبي طب اقول لكم حاجه يا جماعه الغزوه دي حصل فيها الاشد من ابو خيثمه كمان ازاي ابو ذر ابو ذر الحمار بتاعه كان حمار حمار سيات حمار 124 او 128 حمار يمشي شويه ويبرك شويه يمشي فالرسول سبقه والدنيا كلها سبقته فهو قاعد مش عارف يعمل ايه الح- يعني طب طب اعمل ايه الحمار خلاص برك في الطريق العربيه عطلت عمل ايه ساب الحمار وشال شنطة السفر بتاعته على كتفه وطلع يجري 1500 كيلو على رجليه ايه ده طب ازاي طب هيجري في الصحراء ده على رجليه ازاي حاجات اغرب من الخيال يا جماعه اسطوره حاجه اغرب من الخيال والله ولكن وايدهم بروح من روح معنويه جباره خلتهم يعملوا بطولات محدش يتخيلها لان الايمان كان بيتفجر في قلوبهم لان دول متربيين على القران لان دول جيل كان بيسلم قلبه ثلاث اربع ساعات كل ليله لكتاب ربنا فكتاب ربنا شحنهم بروح معنويه جباره خلتهم تعملوا حاجات ما كانش حد يتخيل ان هو يقدر يعملها قال كعب بن مالك فلما بلغني انه توجه قافلا حضرني همي بيقول كعب بن مالك يا جماعه انا عايز اقول لفظ بس عبقري يعني شوفوا يوصف لك وهو بيحاول ينزل السوق ي- يتجهز ويرجع اربع محاولات بي- بيجيب لك تفاصيل التفاصيل ليه يجيب لك كل اسباب وقوعه كل جمله في الجون بي- بيقصد بيها سبب من اسباب وقوعه ليه الوقت بقى رجوع النبي عليه السلام هيوصفه على ثلاث مراحل وهيوصف لك نفسيته اول ما عرف ان النبي بدا يرجع وبعد كده نفسيته اول ما عرف ان النبي على مشارف المدينه وبعد كده نفسيته اول ما النبي جه وقعد في المسجد هو بيفصل مربي عشان كانه بيقول للامه اوعوا حد يقع في اللي انا وقعت فيه انا ببينها لكم عشان تعرفوا بالظبط الشيطان ده خليه منين عشان تعرفوا بالظبط انا وقعت ليه وانا ربنا نجاني بعد كده ليه ده مربي يا جماعه رضي الله عنه وارضاه يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بقى توجه قافلا يعني بدا النبي يرجع بقى يعني كلها مثلا 20 يوم ولا حاجه والنبي يجي حضرني همي وطفقت اتذكر الكذب اقول له ايه ما فيهاش حل غير ان انا اكذب طب اكذب اقول له ايه اقول له يا رسول الله انا كنت قاعد عشان يا رسول الله اليتامى والضعفاء اكلهم واشربهم يا رسول الله ده انا كنت بحمي ظهركم في المدينه انا يا رسول الله كنت قاعد احسن حد يجي مع المدينه إيه، من المنافقين ولا حاجه ابقى انا يا رسول الله في ظهركم طب اكذب اقول له ايه طب اعمل ايه واقول بماذا ساخرج من سخطه غدا هقول له ايه الكلمة دي احنا عايزين نعيشها مع الله يعني شوفوا كعب بيقول ايه مع النبي عليه السلام هقول لسيدنا محمد ايه عليه الصلاة والسلام طب انت هتقول له ايه يوم القيامة لما يعرف ان ان الامة كانت في هذه المآسي وانت كل قضيتك نفسك وانت كل قضيتك دنيتك ومصلحتك هتقول للنبي عليه السلام ايه في الاثر ان في ناس من الخجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه بيسقط لحم وشهم امال لما تقف بين ايدين ربنا في العرض على الله هتقول له ايه هتقولي لربنا ايه سبحانه وتعالى بماذا ساخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي راي من اهلي اقول له ايه طب انت رايك الحجه بتاعتي ايه فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اظل قادما اه النبي خلاص على مشارف المدينه دي مرحله تانية بقى متوقع بقى ان سيدنا كعب بقى النبي خلاص على الباب التوقع بتاعنا بقى ان ساعتها هي خلاص لازم اكذب مفيش حل زاح عني الباطل وعرفت اني لن اخرج من غضبه بشيء ابدا فيه كذب فاجمعت صدقه فاجمعت صدقه يعني ايه انهي الصراع اللي جواك عايشه في الصراع ليه انهي الصراع الرهيب اللي جواك ما بين اطلب علم ولا لا أ- أ- اعمل ايه اشتغل في الدعوه ولا لا احفظ قران ولا لا اخد قرار حجاب امهات المؤمنين ولا لا انهي الصراع اللي جواك ما تقعدش عايش مذبذب الذبذبه والتردد هيضيعوك وهيضيعوكي فاجمعت صدقه طب سيدنا كعب ليه اول ما عرف ان النبي داخل راح عنه الباطل ولا انا هصدق المربي يا جماعه اول ما المربي بتاعه عليه الصلاه والسلام عرف انه قرب منه كان النور رجع تاني قيمه ان انت يبقى ليك مربي قيمه ان يبقى ليك حد بيربيك حد خايف على دينك حد بيراعي دينك المربي ده حاجه جباره في حياه الاخ والاخت بيبقى بالنسبه لهم اول بس ما يقرب منهم كده او يفتكروا اسمه كان الايمان اتبث في قلوبهم تاني المربي راجع فالنور رجع واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما اه خلاص النبي جه بقى فالنبي عليه السلام يعني راح المسجد الاول يصلي فيه ركعتين وجه بقى ي- وقعد يستنى بقى المخلفين يجوا يقولوا له هم خلفوا ليه طب ليه النبي كان بيبدا في المسجد في السفر عشان الارتباط ببيئه الايمان لازم يبقى جوه قلوبنا اكتر من الارتباط ب- ب- ببيوتنا النبي كان مراعي بيته وحق بيته انما النبي عليه الصلاه بيعلمنا ان ارتباطنا بالبيئه بتاعه الايمان لازم يبقى اعلى حاجه في الدنيا فرجع الاول على بيئه الايمان مشاعر ايمانيه عاليه قوي فجاء المنافقون فتفقوا يعتذرون اليه ويحلفون لا والله العظيم يا رسول الله انا كنت مراتي مي بتموت وانا يا رسول الله كنت فقران وجالي بر بري و- وكنت ماشي على ايدي كده وانا يا رسول الله والنبي عليه الصلاه والسلام بايعهم واستغفر لهم ماشي ماشي خلاص ما فيش فيهم فايده النبي عليه الصلاه والسلام بقى له 23 سنه قاعد يوعظ خلاص بقى دول ما في بغي- فالنبي خلاص ماشي ماشي يعني انت كانت مراتك بتموت طب ماشي ربنا يغفر لك يا رب وانت كنت بتموت انت كمان الله يغفر لك لا لا لا يا حرام خلاص وانت يعني انا بتكلم بطريقتنا احنا طبعا يا جماعه فكعب بيقول وكانوا بضعه وثمانين رجلا يا الله اكبر شوفوا النجاح التربوي بتاع النبي عليه الصلاه والسلام النبي كل اللي تخلف عنه بضعة وثمانين جيش طالوت كانوا سبعين ألف أول ما قابلوا النهر اللي وقعهم سبعين ألف إلا 300 واحد هم اللي كملوا النبي عليه الصلاة والسلام اللي وقع منه بس حوالي 85 واحد بس اللي وقع منه من كو- من 30 ألف بني آدم حوالي 85 واحد يا إخوانا يعني نجاح تربوي جبار عمر ما حد قدر يعمل هذا النجاح التربوي لان النبي عليه السلام ما كانش بيربي افراد النبي عليه السلام كان بيربي مجتمعات فكان المجتمع بيطلع صالح بيربي الاخ ومراته واولاده احنا بنربي افراد فبيطلع التاثير ضعيف النبي عليه السلام خلاص بايعهم فجئته كعب بقى جاب اللحظه الفاصله بقى دخلت على النبي عليه السلام فلما سلمت عليه انا عايزك بس تركز في مدى التفاصيل اللي سيدنا كعب بيقولها ده بيركز وش النبي كان شكله ايه نوع ابتسامته ايه قال ايه سيدنا كعب مركز في تفاصيل بصوره جباره تدل انه سيدنا كعب خايف على دينه جدا ومركز مع دينه جدا دينه ده هو حياته فلما سلمت عليه دخلت كده قلت له السلام عليك يا رسول الله تبسم تبسم المغضب يعني في تبسم الساخر في تبسم الضاحك في تبسم لا تبسم المغضب بص لي كده ايه ابتسم بس حنان النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال تعالى فجئت امشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما قلفك اه بدا النبي بقى يتكلم كلام جد الم تكن قد ابتعت ظهرك يا كعب ما خلفك يا اخوانا في روايه تانية ان النبي عليه الصلاه والسلام اعرض عنه ما رضاش يرد عليه ما رضاش يبص له فقال يا رسول الله لما تعرض عني والله ما نافقت ولا بدلت ولا ارتبت النبي عليه الصلاه والسلام قال له فما خلفك الم تكن قد ابتعت ظهرك النبي عارف تفاصيل واحد واحد من اصحابه انت كنت اشتريت الدبه خلاص اتخلفت ليه اتاخرت ليه فما خلفك يا عيش اللحظه دي ان النبي بيقولها لك يوم القيامه عيش اللحظه دي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لو قالها لك انت سيدنا كعب تخلف مره كل اللي هيحصل ده حصل فيه بسبب انه تخلف مره انت تخلفت كم مره انت كم نازله من نوازل الاسلام حصلت وانت تخلفت عنها لما جابوا 200 اخت سوريه والشيعه في سوريا اغتصبوهم عملوا حفل اغتصاب جماعي ما خلفك النبي لما يقول لك انت مش شفت لما جابوا ام وبنتها في سوريا وقالوا للام يا نغتصبك يا نغتصب بنتك ما خلفك لما شفت الفالنتين الوقت والدباديب الحمراء في الشوارع وحفلات الفالنتين والمنكرات والشباب مش عارف عايز حد يدله ما خلفك لما شفت الأمة والمذابح وغزة والظلم وال... ما خلفك يا كعب ما خلفك فما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك قلت بلى بدأ كعب بقى يتكلم إني والله انا عايزك تركز كم مره قال والله كم مره قال كلمه الله قال كلمه والله اني والله لقد علمت لئن حدثتك بحديث ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخطك علي يا رسول الله انا ممكن اكذب لقد اوتيت جدلا ياه بيقولوا يا رسول الله انا اوتيت جدل انا اعرف احور المسائل انا اعرف اقلب الباطل حق والحق باطل يا رسول الله لقد اوتيت جدلا اوعي اوعي تحولي مواهبك لآلة تعصي ربنا بيها اوعى تحول المواهب اللي ربنا اداها لك لحاجه تضحك بيها على الناس وفت- وانت فاكر انك انت ممكن تخدع بيها ربنا سبحانه وتعالى الفرق بين النو- المنافق والمؤمن ان المنافق بيدور على نجاة اللحظة هو عايز ينجو الوقت اهو المؤمن بينور بيدور على نجاة مصيره فهو مش قضيته انجو الوقت بيقول يا رسول الله انا ممكن اكذب انا بعرف بس انا يا رسول الله لو سخطت انت عليا بسبب اني تخلفت عن الغزوة عارف ان النبي هيغضب لو تاخر عن نصرة الدين يبقى انت متاخر ليه تقابل النبي غضبان يوم القيامة ازاي عليه الصلاة والسلام لو عاوز تبقى معاه عليه الصلاة والسلام فبيقول له و- ولو غضبتك ربنا ان شاء الله هيرضيك عني إني وإني لأرجو عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك أنا حاسس إن كعب رمى القنبلة واللي يحصل يحصل انا حاسس ان كعب كان هيجي له انهيار نفسه وهو بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام الالم والندم بيفرموا قلبه ونفسه بتصرخ فيه هتقول لي النبي الكلام ده ازاي وهو مصمم انا انا اعترف لازم اعترف لرسول الله لازم اقول له لازم الصدق بتاع كعب ده كان سبب النجاه بتاعه انا حاسس ان هو بيقول لا والله فجاه الحوار ب... الصيغه بتاعت كعب بدات تقوى وكانه بيدوس على نفسيته وكانه بيقاوم الام جباره جوه نفسيته والله يا رسول الله ما كان ليا عذر انا كنت في قمه اليسر يا رسول الله انا يا جماعه انا بقرا الحديث كنت متوقع ان كعب هيقول في الاخر ولكن ويقوم قايل عذر فيش تبرير وعايز يصدق لانه عايز يوصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد صدق الست ال 85 اللي قبله كدابين منافقين ده قال الصدق فقم قوم يا كعب حتى يقضي الله فيك هننهي عند الكلمه دي المره دي يا جماعه هننهي عند الكلمه اللي قلت لكم الحديث ده انا شايفه من اخطر الاحاديث لكل ملتزم وملتزمه اللي بتعرفنا ان الاحباط مش هيجيب حاجه احباطك هيضيعك وخلاص ابو خيثمه قام بعد ال... يقول لك بعد الهنا بسنه ولاحق بيثبت لنا ان اوعى تفتكر ان في حاجه راحت اوعى تفتكر ان في حاجه ضاعت اوعى تفتكر ان لسه في طلب علم ولا دعوه ولا توبه ولا قومه ولا تربيه راح وقتها كل حاجه لسه قدامك لسه قدامك كل حاجه القصه ده يا جماعه انا حاسس ان فوائدها جباره في ماجستير ودكتوراه في اسباب الوقوع التسويف عدم اخذ النفس بالقرار والانتفاضه الايمانيه تسيب نفسك تسحبك واحده واحده لحد ما تلاقي نفسك خلاص ما عادش عارف ترجع ال- الارتكان على الماضي جدد شباب التزامك شويه وخليك دايما عندك لياقه ايمانيه اوعى تقول انا طلعت كذا غزوه خلاص ما اي غزوه سهله اطلعها بعد كده هي الكلمه دي اللي ضيعت سيدنا كعب في الموضوع ده لما قال انا ياما طلعت غزوات ايه يعني الغزوه دي يعني للاسف الشديد وقع لما استسهل وفي نفس الوقت ما تستصعبش الطريق لو قعدت تبص لصعوبه الطريق عمرك ما هتطلع ولا هتمشي فيه طب الحل ايه ما تفكرش الحل ما تفكريش ما تحسبهاش فلا اقتحم العقبه اقتحم رمى نفسه بلا تفكير ده ده لغه مش وعظا ده اللغه بتقول كده يعني في حاجات مش هتيجي غير كده الحديث ده بيقول لك هو الانسان ممكن يقع ليه والمره الجايه يا جماعه هناخد بقى هو الانسان بيثبت ليه هو الانسان ممكن يصبر ليه فسيدنا محمد قال لسيدنا كعب ده صدق قم حتى يقضي الله فيك قام سيدنا كعب رضي الله عنه ولا احد يتخيل لسيدنا كعب كان في اللحظة دي متخيل ولا حد من المسلمين كان في اللحظة دي متخيل اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيعمله مع كعب قام سيدنا كعب وهو لا يتصور ولا يتوقع اللي هيحصل من النبي عليه الصلاه والسلام المره الجايه مش متوقع الصدمات المتواليه اللي هياخدها صدمه بعد صدمه المره الجايه النبي ما كانش بالصدمات اللي هيعملها لسيدنا كعب بيربي كعب بس ده كان بيربي الامه كلها ان يعني ايه دين يعني ايه خط احمر زي الصلاه والصوم نصر الدين ربنا يعني ايه ان الدين مش لعبه يعني ايه الا ديني يعني ان الدين مش صلاه والصوم ودقن وانقاب وخلاص يعني ان اللي مش هينصر دين ربنا ده لا ينتمي انتماء حقيقي كامل لهذا الدين النبي عليه الصلاه والسلام هيربي كعب وهيربي الامه كلها وهي عشان كده قلت لكم في الاول الحديث ده صدمه يا جماعه صدمه هو ده الدين ايوه هو ده الدين هو ده الدين الدين هو الجديه الدين هو التضحيه الدين هو الفدائيه كعب بن مالك 80 يوم كان بينام جنب زوجته وكان بينام في بيته والصحابه في الريح والشمس والبهدله انما الصحابه مش هم اللي كانوا متعذبين ربنا سمى الغزوه كلها ساعه العسره ساعه هي اول ساعه وبعد كده خلاص ما فاقوش غير وهم راجعين راحت وعدت الحمد لله انما اللي عاش 80 يوم في عذاب هو كعب هو مرعوب كل ما بيسمع ان النبي بيقرب وضميره بيعذبه وبيلف في الشوارع يشوف اوعوا تفتكروا ان اللي متعذب هو اللي بيقوم الليل ونفسه ينام بس بيقوم اللي متعذب اللي نايم وضميره معذبه ان مالك الملك متنزل وهو ما بيقومش الليل اللي متعذب هو اللي نايم مش اللي قايم مش اللي شغال ما عدت آه، آه، قام سيدنا كعب ولا يتخيل ما سيفعله معه رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عايزك انا عايزك تسمع الدرس ده تاني يا جماعه انا ما جب- ما خليتش الدرس ده وعظي انا كان ممكن المره دي اقوم ماسك الدرس واطلع منه فوائد معينه واخلص الدرس كله في مره يا اخوانا الدرس ده قصه توبه كعب دي ماجستير ودكتوراه في اصول الوصول الى الله في فن التوبه في ازاي لا انتكس ازاي ما نقعش حصانه ده تبع فقه التحصين عشان كده انا اثرت ان انا اقرا كلمه كلمه وباذن الله المره الجايه هكمل لكم الباقي كلمه كلمه عايزكم تقروه وتكتبوا الفوائد الاساسيه منه والورقه دي تبقى عندك تراجعيها كل شويه عشان نوصل لربنا سلسله احسن القصص فضل ومنه الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم دي سلسله للكبار فقط دي سلسله للناس اللي عايزه تكبر للناس اللي عايزه تتربى عود على بدء يلا اخواني يلا اخواتي يلا نرجع لايام زمان يلا نرجع لهمه زمان يلا نرجع لحماس زمان يلا نرجع تاني عايزين نتربى بالقران عايزين نتربى يا رب عايزين نوصل لك عايزين نشتغل لدينك عايزين نكبر عايزين قلوبنا تتملى معاني عاليه يلا يا اخواننا بقى ن- ننتفض الانتفاضه اللي كانت الحل عشان سيدنا كعب بن مالك ننتفض وناخد قرار ونتعلم ان قرار واحد ممكن يبقى نقله في حياتنا لفوق وعدم اخذ قرار هيوقعنا وهيضيعنا يلا نتعلم من هذه القصه عبر وفوائد ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم انا عايز حاجه بقى يا شباب باذن الله سبحانه وتعالى انا عايز حاجه منك ومنك انا عايز يا جماعه نفتح بوست كده بعد الحلقه كل واحد منكم يكتب استفاد منها ايه انا عايز اسمعكم express yourself عبري عن نفسك انا عايز احس ان في معايا ناس فاهمه يا جماعه انا ه- يعني يعني انا في فضفضه حسيت بفضل الله ان معايا ناس كتير قوي متفاعله اللهم لك الحمد وان فضل ومنه الله السفينه فيها ناس كتير متفاعله انا عايز احس بقى ان انا معايا ناس فاهمه ان انا معايا ناس ناضجه ان انا معايا ناس مرتبطه بالقران آه احنا في اخر الدرس الجاي ان شاء الله او في اخر القصه هنشرح الايات اللي نزلت عايز احس ان انا معايا ناس فعلا بتتعب وعايزه تتربى وعايزه توصل عشان كده احنا هنفتح بوست ان شاء الله باذن الله لتعليقاتكم على القصه الجزء اللي فات واللي كمان بيذاكر وبيتدبر في الجزء الجاي عيشوا معاها يا جماعه وادوني التعليقات بتاعتكم ان شاء الله باذن الله عشان اعرف مين اللي معايا جد مين اللي معايا ناضج مين اللي معايا بفضل ومنه الله واصل لمستوى عالي لو سمحتوا يا اخواني ده طلب انا بطلبه منكم كل واحد عاش مع معاني في القصه يكتب اهم فوائد وقف معاه فيها ويكتب اسمه طبعا او تكتب اسمها ان شاء الله باذن الله بحيث ان احنا نفضل متواصلين مع بعض كده ونقدر نبني مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا إيه، يعني يحفظ علينا الصحبه الجميله ديت انه احبكم في الله والله يا جماعه ان شاء الله باذن الله قريبا هعمل معاكم اجتماع بس مباشر لا عشان فضفضه ولا عشان حاجه عشان نقعد نتناقش ايه افكاركم في الدعوه طيب ايه تقترحوا نعمل ايه على الصفحه طب انتوا ممكن تساعدوا في ايه طب إيه؟ يعني انا نفسي يا اخوانا نبقى بجد فريق انا نفسي اوصل لكم احساس جوايا اتمنى ان انتوا تحسوا بيا فيه نفسي ان لحد ما نموت باذن الله سبحانه وتعالى ما نسيبش بعض ونفضل على طريق الدعوه وعلى طريق الدين وعلى طريق الثبات ربنا يجبرنا ببعض ويثبتنا ببعض الطريق صعب ولكن ربنا معانا باذن الله اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبه ترضيك اللهم تب علينا توبه نصوحه تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام ونستغفرك من كل خطوة إلى حرام مشيناها ومن كل كلمة حرام نطقناها اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار اللهم طهر مصر والدول الإسلامية من كل الذنوب والمعاصي اللهم طهرها يا ربنا من الربا والزنا اللهم طهرها من التبرج والسفور اللهم طهرها من العلمانية ومن كل شرع يخالف شرعك اللهم طهرها من الخمور والمخدرات اللهم طهرها من الرشوة والمال الحرام يا رب اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم لا تتولى عنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم فهمنا القرآن اللهم أرشدنا بالقرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير
حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن